بينا يا جماعه كل شباب كل سنه وانتوا الى الله اقرب كل سنه ورمضان يجي يغير حياتنا كلها كل سنه ورمضان يجي يغير قلوبنا وينور قلوبنا وينور طريقنا لربنا سبحانه وتعالى واحد اعرفه يعني اخ من الاخوه المجتهدين في الدعوه ربنا يبارك فيه سافر فرنسا سافر فرنسا يدعو الى الله راح هناك بار من اكبر البارات اللي معظم اللي فيه مسلمين فبيقول لي فلقيت واحد قاعد واحد مسلم قاعد بيشرب خمره والعياذ بالله فبيقول رحت قعدت جنبه قلت له انت لو معاك جوهره جوهره غاليه قوي وعايز تبيعها تروح تجيب محل فخم في منطقه فخمه وتحطها في فاترينا فخمه ولا تروح تبيعها في سوق السمك قال له لا اجيب محل فخم في فاترينا فخمه في منطقه فخمه قال- قال له طب انت لا اله الا الله ترميها في المكان ده انت معاك جوهره لا اله الا الله ترميها هنا ازاي بيقول لقيته بدا يبكي فبدا ال- ال- الشاب يبكي بيقول وهو بيبكي لقى شاب تاني واقف شاب يا جماعه على وشه حيره وعلى وشه حزن وعلى وشه قلق بيقول له طب انا ينفع اتوب انا ينفع اصلي انا ينفع ارجع انا بعد كل اللي عملته ده ربنا يقبلني لو جيت انا ممكن باب ربنا يتفتح لي تاني بعد كل اللي عملته ده افتكرت كلمة قاتل المئة وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه لربنا بيلف على الدنيا كلها ما عدتش قادر ابعد عن ربنا اكتر من كده ما عدتش قادر استحمل وبيصرخ في كل واحد يلاقيه هل لي من توبة انا ينفع اتوب انا ينفع ارجع نضيف انا ينفع ارجع طاهر تاني يا جماعه يا اخوانا لو في طريق يوصلني لربنا ويرجعني لربنا دلوني عليه احنا معانا الليله قصه يا جماعه قصه ممكن تكون قصه اي واحد مننا ممكن تكون قصه اي واحد من اللي قاعدين قدامي الوقت او واحده قصه شاب عادي اتولد في بيت عادي ابوه وامه مسلمين من النوع العادي ولما صاحبنا بدا يكبر ووصل لسن المراهقه بدا يعمل معاصي غير عاديه ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي وبدا صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه فيه صور المجلات والقنوات الفضائيه والاغاني والكليبات وبنت الجيران وزميله اخته وبنت خالته وبنت وبدا يكبر في وسط مجتمع حواليه فيه الفاظ الشوارع حواليه فيه الفتن حواليه فيه المعاصي من كل ناحيه ولما صاحبنا وصل لفوره الشباب وصل لدرجه من المعاصي الغير عاديه رهيبه وصل من السيجارة اللي محشية مخدرات لحتة الحشيش وبسهولة جدا وصل لكاس الخمرة وأول ما شرب كاس الخمرة كل الموبقات بقت سهلة قدامه ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتكي إن الأحوال بقت غير عادية صداع مزمن ما حدش عارف ينام بيقعد أربع ساعات يتقلب على السرير مش عارف ينام مخنوق على طول قرفان صاحي قرفان ونايم قرفان حاسس إنه مكتئب حاسس إنه مرعوب حاسس إنه قلقان مش عارف يعمل إيه ولكن لأن صاحبنا عادي متربي في بيئه عاديه فضل يدفن راسه في الرمل معلش كل الشباب كانوا كده يا سيدي يومين وهتعدي ان الله غفور رحيم كل ده شيء عادي وبدا الضغط جواه يزيد يزيد يزيد وفي ليله غير عاديه كان راجع من سهره غير عاديه راجع صاحبنا رجليه ماشيه بيه مش عارف يروح فين تايه حطام انسان نفسه يعيط بس مش قادر نفسه في حد يسمعه بس مش عارف مين اللي يسمعه ولا يعبره نفسه في حد يحضنه ويضمه ويفهمه نفسه في مكان يحتويه ويحميه من العذاب اللي جواه واللي حواليه نفسه في حاجه بس مش عارف هي ايه نفسه في أي... نفسه في جو تاني بس مش عارف يلاقيه فين حطام انسان مخنوق بس مش عارف ليه رجليه فضلت واخداه وهو ماشي ماشي ماشي مش عارف يروح فين وعند الفجر سمع اذان الفجر بيشق قلبه اول ما سمع الاذان اترعب صاحبنا هو مش عايز يسمع الاذان مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا قد ايه بدا يجري بعيد عن الجامع بدا يشوف اي شارع ولا اي حوده يحود منها بعيد عن الجامع وبعيد عن نداء الله مش عايز يسمع ربنا بيناديه مش عايز يسمع صوت النداء وهو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع وقعوا الاتنين ولما فاقوا من الصدمه قام صاحبنا العادي ومد ايديه اللي بترتعش الملوثه باخر سيجاره شربها اللي بترتعش من اثر المخدرات وبدا يقوم الشيخ اللي وقعه ووقف الاتنين يبصوا لبعض مستغربين صاحبنا يبص للشيخ ايه ده هو وشه منور كده ليه هو وشه بيبخ نور كده ليه ده ملك من الملائكه ده ولا ايه والشيخ يبص له ايه ده اعوذ بالله ده شيطان ده ولا ايه صاحبنا يبص له ايه اللبس اللي كله نور ده ده اللبس ده جاي من من الجنه ولا ايه والشيخ يبص له اعوذ بالله ده لابس ايه ده ده ولد ده ولا بنت صاحبنا يبص له ايه الريحه الجميله دي ده حاطط ريحه من الجنه ده ولا ايه والشيخ يبص له اعوذ بالله ده خارج من بكابورت ده ولا ايه وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب سواد تحت عينيه سواد حوالين شفايفه شعره منكوش ولا دي تسريحه جديده وبقى- ويبص الاتنين لبعض كأن ده من كوكب وده من كوكب لغايه ما الشاب بدأ يقول بصوت واطي انا انا اسف يا عم الشيخ فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب قال له انت مين يا ابني يا خبطة على قلب الشاب انا مين والله ما انا عارف انا مين والله ما انا عارف انا ليه والله ما انا عارف يا عم الشيخ الشيخ بدأ يضرب كف بكف ويقول مسكين والله العظيم مسكين لا عندك انا انا مش مسكين انا انا انا عارف طريقي انا انا كويس وساعات ب- ساعات بصلي والله العظيم انا أنا- انا مش وحش الشيخ كانه ما سمعش اي حاجه قال له على فين يا ابني يا تاني خبطة في نفس الدقيقة على فين والله ما انا عارف على فين والله ما انا عارف يا عم الشيخ انا من ثلاث سنين كنت لسه انسان طاهر وانسان نقي لقيتهم بي انا عايز السعادة يا جماعة انا عايز ابقى سعيد لقيت واحد بيقول لي انت عايز السعادة اه هو ده طريق السعادة امشي في الطريق ده خد السيجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد اول سيجارتين شربتهم كنت حاسس ان انا سعيد يومين حاسس ان انا سعيد وطاير بعد كده رجعت مخنوق تاني قلت هو السكه دي ما فيش فيها سعاده ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في وداني لا هي دي سكه السعاده امال هي فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها تنزل تقعد على القهوة وتشرب شيشة وتقعد مع الشلة بتاعت القهوة نزلت وشربت وقعدت يومين ثلاثة اسبوع ورجعت مخنوق تاني بعد ما كنت سعيد في الاول هي السكة دي مفيش فيها سعادة ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في وداني تاني لا السكة دي هي اللي فيها السعادة امال فين فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها تنزل الجامعة وتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي message لدي وتبعت message لدي وتكلم دي هبقى كده سعيد اه هتبقى سعيد نزلت واتكلمت وعملت كل حاجه اتقالت لي شهر اتنين رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد قلت يا السكه دي ما فيش فيها سعاده ولا ايه لقيت الصوت بيصرخ في وداني الاتنين لا السكه دي هي اللي فيها السعاده كلها مفيش سكه تانية فيها سعاده طب هي فين المحطه اللي بعدها ايه المحطه اللي بعدها يبقى بتكلم واحده بس من كل دول تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها تكلمها ست ساعات كل ليله في التليفون بالليل الاذان الفجر يدا ما تقومش تصلي ركعتين لله هبقى كده سعيد اه شهر اتنين تلاتة ستة عشرة كنت سعيد وبعد كده رجعت مخنوق تاني هي السكة دي مفيش فيها سعادة ولا ايه والله يا عم الشيخ باينها باينها سكة ما في اخرها حاجة كل يوم بتورط محطة ورا محطة كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر وبتخانق اكتر والله يا عم الشيخ عندك حق انا مين وانا ليه وانا رايح على فين بدأ الشيخ يبص المنظر الألم اللي على وش الشاب والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي يا كل شاب عادي ويا كل بنت عادية بدأ الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدأ يصعب عليه بدأ يحس انه غلبان بدأ يحس ان فريسة وقعت في خيوط العنكبوت وتلف حواليها الخيوط واتحقنت حقنة سم واتشلت وخلاص هتتاكل هتتاكل هتنتهي هتنتهي ومش هيقدر يخرج نفسه عايز حد يمد له ايده من بره عايز حد يقطع عليه الشرنقه اللي اتحبس فيها ويخرجه من اللي هو فيه ويخرجه من الغيبوبه اللي هو فيها بدا يصعب عليه منظر الشاب مسك ايده وقال له تعالى يا ابني تعالى معايا يا ابني على فين يا عم الشيخ تعالى يا ابني البيت ربنا تعالى الملاذ التايهين تعالى يا ابني تصالح على ربنا سبحانه وتعالى انت بتصلي انا اه لا مش عارف تعالى يا ابني تعالى اتصالح على ربك وشده من ايده وفضل ماشي بيه وصاحبنا رجليه بتزحف في الارض لغايه ما وصلوا لباب الجامع واول ما وقف قدام باب الجامع ياه ايه النور ده ايه الجو ده ده واقف ده بيسجد لربنا ومنظر منظره وهو بيسجد كأن الملائكة بتاعت السماء كلها محوطاه وده واقف بيصلي وشه طاقة نور مفتوحة وده رافع ايديه وبيدعي يا انا الوقت لو وقعت في زنقة وحبيت اقول يا رب هينفع بعد كل اللي عملته ده اقول يا رب وده بيستغفر ودمعة فيها نور السماء والارض كلها نازلة من عينيه وده وده وده ماسك المصحف المصحف انا انا من قد ايه ما مسكتش المصحف انا من قد ايه ما قريتش كلام ربنا انا من قد ايه وانا هاجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى يا وقف صاحبنا صاحبنا قدام المشهد ده هدخل ازاي هدخل بكل الوحل اللي انا فيه ده ازاي هدخل من بركه الطين اللي انا جاي منها دي ازاي وبدات شاشه تتفتح في صدر صاحبنا منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعه كانت طاهره وبريئه ونقيه الشيطان ما عرفش يضحك عليها ويغويها وهو طلع وطلع اقذر من الشيطان وضحك عليها وغواها منظر ابوه ومنظر خيبه الامل على وشه في خيبه امله في ابنه وعمره اللي ضاع وحس ان ابنه خلاص خسر ابنه وبدات الشاشه تسرع اكتر منظر الكاس منظر السيجاره منظر ورق الكوتشينه منظر شاشه السينما منظر الزنا والرقص والمخدرات والشرب منظر ورقه الجواز العرفي منظر سهراته وذكرياته على الرمز بتاعت النت والناس بتصلي الفجر تحت منظر مش واحد واحد من اصحابه من شله القهوه وغير القهوه وبدا يحس انا هعدي كل ده ازاي انا هسيب كل ده ازاي انا هتخلص من كل ده ازاي انا هقدر اعيش من غير كل ده انا مش هقدر مش هقدر سيب ايدي انا مش هسيب ايدك سيبني انا بكرهك انا بكره كل واحد زيك من اصحابي بقى زيك وقلب بقى زيك كل ما بشوفهم بفتكر انا بعيد عن ربنا قد ايه سيبني مالكش دعوه بيا مش هسيبك يا ابني مش هسيبك تودي نفسك جهنم برجليك قول يا رب يا ابني قول يا رب وهتقدر والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر يا ابني لا سيبني انا جيت قبل كده وما قدرتش وغيرك جه وما قدرش وغيرك جه وقدر انا حاولت قبل كده ووقعت وغيرك جه وما وقعش انا مش هقدر مش هقدر سيب ايدي ونزع ايده منه وطلع يجري يجري يجري لغايه ما راح بيته دخل ما كلمش حد وقفل على نفسه باب الاوضه بتاعته وفضل قاعد مش عارف ينام مش عارف يفكر ومش عارف يعمل ايه انا انا ما دخلتش ليه ما الباب كان مفتوح قدامي ما ربنا فتح لي بابه انا ما دخلتش ليه انا انا كان نفسي ادخل والله العظيم كان نفسي ادخل وكل ما بمشي في الشارع واشوف باب جامع مفتوح وناس داخله فيه بيبقى قلبي بيتقطع وكل ما بشوف شاب زي زيه شاب زي زيه ماشي في الشارع وسام النور على وشه واللعية في وشه وماسك السواك بايديه بيبقى قلبي بيتقطع هو احسن مني في ايه انا مش قادر اعمل زي ما هو عمل ليه هو خد القرار ده ازاي انا كان نفسي ادخل والله العظيم بس انا هدخل ازاي بالوحل اللي انا فيه ده كله هدخل ازاي من بركة الطين اللي انا كنت فيها دي ازاي انا يا رب نفسي ابقى طاهر ونضيف بس اخرج من الوحل اللي انا فيه ده ازاي مش عارف يا رب اخرج منه ما عدتش عارف انا كنت بحسبها في الاول سكة هخط فيها خطوتين وهرجع ما اعرفش ان انا هتورط التوريط ده ما اعرفش ان ابليس هيستعبدني الاستعباد ده ما اعرفش ان انا هفقد ارادتي تماما وهتشل تماما في الطريق ده للدرجه دي ما اعرفش ان انا هعيش الخنقه دي انا كنت بحسبه طريق سعاده طلع طريق خنقه الدنيا كلها انا كنت بحسبه طريق الفرح طلع طريق ال- ال- الخنقه والحزن والالم اللي في الدنيا كله انا كنت بحسبه سهل خطوتين وهرجع انا متورط يا رب انا متكلبش في الطريق ده انا بحقول حقن سم وما عدتش قادر اتخلص من اللي انا فيه اعمل ايه وبدات شاشه تتفتح قدام عينيه منظر صاحبه منظر صاحبه اللي كان جميل ووسيم وقوي وبصحته ويا حرقة قلب امه وابوها عليه لما في جرعة مخدرات زي ده راح في لحظة ودفناه بايدينا ومنظر صاحبته اللي كانت ملكة جمال وكان الكل هيموت عليها وفي لحظة في حادثة ماتت ومنظر صاحبه اللي طلعوه من الحمام من مرحاض الحمام مات ووشه في مرحاض الحمام وهو بياخد جرعة مخدرات ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربيه وفلوس والدنيا كلها معاه الساعه 2 بالليل على الطريق السريع مع بنت والعياذ بالله يموت والعياذ بالله وهو في الوضع ده واهله من الفضيحه يدفنوه من غير ما حتى يصلوا عليه خايفين من الفضيحه وبدات الشاشه تسرع منظر فلان اللي مات فجاه في مارينا وفلان اللي مات فجاه على الطريق وهو رايح يعمل مصيبه وفلان اللي مات بعد سهره كلها منكرات وفلان وفلان وفلان يا رب يا رب انا مش عايز اضيع زي ما ضاعوا يا رب يا رب انجدني يا رب يا رب اغثني يا رب انا مش قادر بس انت اللي تقدر انا مش قادر اخلص نفسي بس انت يا رب اللي تقدر تغثني من اللي انا فيه تحول صاحبنا العادي الواحد ما عادش حاسس بالفسح العاديه والنكت العادية والقفشات العادية تاني يوم وهو خارج مع أصحابه إيه يا عم الكئيب إيه يا عم مالك أنت في واحدة جديدة في حياتك ولا إيه يا عم أنت مالك النهاردة ما أنتش عادي كده ومنظر الشيخ شاشة في قلبه مفتوحة ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر وهو قاعد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر نزلوني يا ابني انت مالك خنيق النهارده كده ليه نزلوني نزلوني هنا يا عم نزله يا عم تلاقيه بيحب جديد ولا حاجة وينزلوه وما يفكرش يروح في اي مكان رجليه جري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ امبارح صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليلة غير عادي راح للمسجد وفضل يستنى لنا الشيخ لغايه ما لقى الشيخ جاي جري عليه يحضنه ويقول له ادعي لي يا عم الشيخ والشيخ بيحضنه وبيقول له حمد لله على السلامه يا ابني حمد لله على السلامه يا ابني يقول له انا فرحان يا عم الشيخ انا حاسس ان انا صدري كله نور يا عم الشيخ بس خايف بس مرعوب احسن الاحساس ده يروح انا انا نفسي معقول يا عم الشيخ ربنا يفتح لي بابه معقوله بعد كل اللي عملته ربنا هيقبلني انا ينفع اصلي انا ينفع اتوب انا ينفع ارجع لربنا سبحانه وتعالى انا في طريق اقدر ارجع منه لربي ومولاي وحبيبي في طريق لو في طريق دلني عليه انا حاسس ان انا كنت بحب الصلاه قوي بحب بحب الملتحين والملتزمين قوي عايز احضنهم كلهم عايز امشي في الشارع ابوسهم عايز اصاحبهم كلهم انا انا خايف ارجع انا خايف اقع خايف ما استمرش معقول يا عم الشيخ معقول ربنا هيقبلني انت متاكد ان ربنا هيقبلني انت انا هقدر هقدر اتوب هقدر اسيب كل اللي كنت بعمله هقدر اعمل كل الطاعات هقدر اصلي في الجامع هقدر ابقى انسان تاني هقدر اتغير والشيخ بيهز راسه بيهز راسه بوشه المنور وهو بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر والله العظيم هتقدر ومع كل هزة راس من الشيخ طاقة نور وأمل بتتفتح في صدر صاحبنا اللي أصبح من اللحظة دي غير عادي يا شباب يا بنات مين فيكم كان زي صاحبنا ده في اول القصه مين فيكم مش عايز ربنا بس لازم لازم ي... لازم يروح لربنا سبحانه وتعالى مين فيكم يا شباب مين فيكم مس... انت لغايه امتى هتورط نفسك في الطريق اللي انت ماشي فيه ده لغايه امتى لحد امتى متعه ايه اللي لقيتيها في الطريق اللي انت ماشيه فيه ده عشان تكملي فيه لحد امتى هتفضل مد ظهرك لربنا لحد امتى هتفضل تورط نفسك في الطريق ده خطوه ورا خطوه لحد امتى لحد امتى هتفضل ماشي في سكه مفيش اخرها حاجه لحد امتى هتفضلي ماشيه في سكه اخرها النار اخرها جهنم اخرها السعير لحد امتى لحد امتى كل يوم كل يوم واحده جديده بتتوب كل يوم واحده جديده بتتقب كل يوم شاب جديد بيتوب كل يوم واحد بيرجع لربنا اللي كانوا معانا في رمضان اللي فات والنهارده ما شاء الله ما شاء الله بقى دعاء الى الله في سنه واحده احسن منك في ايه احسن منك في ايه اللي عرفوا ربنا احسن منكم في ايه اللي تابوا ربنا احسن مننا في ايه يا شباب احد شباب احد الشباب ربنا يبارك فيه يا رب لسه كان بيتجوز من ايام ووشه ما شاء الله لا قوه الا بالله وشه نور باللحيه وزوجته ما شاء الله بنقاب كان زمان في واحد كان من المفسدين والعياذ بالله من المفسدين عندنا ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى انسان غير عادي وهو داخل الجامع قابل واحد صاحبنا صاحبنا اول ما شافه راح قام حضنه اول مره يدخل الجامع صلاه الفجر راح حضنه وقال له الحمد لله على السلامه يا بيقول الكلمه دي زلزلت قلبي حسيت ان قلبي بيتزلزل وانا وانا بسمعها يا شباب هنسمعها امتى بقى الحمد لله على السلامه هنقول لكم وهنقول لنفسنا امتى الحمد لله على السلامه رجعتوا لربكم ومولاكم بالسلامه النبي هيقول لنا على حوض على الحوض عليه الصلاه والسلام واحنا رايحين فرحانين مع بعض بنجري عليه مع بعض كلنا وهو بيقول لنا الحمد لله على السلامه رجعتوا لنا بالسلامه رجعتوا لربكم ومولاكم بالسلامه رجعتوا لي بالسلامه هنقول لك امتى الحمد لله على السلامه هنقول لك امتى الحمد لله على السلامه يا شباب هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر تتغير وهتقدر تثبت وهتقدر تتوب وهتقدر تبقى بطل بس انا انا انا انا خايف ما اقدرش انا خايف ما اثبتش انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم فاول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتاء وسبعة الصبح قاعد بيحاول انا انا مش هقدر دقيقتين بس اصبر دقيقتين قوم اشرب بق ميه اشرب شفطه شاي قوم بس دقيقتين هتلاقي نفسك فقت لو كسلت هت... هو كل اللي مطلوب منك تصبر دقيقتين كل اللي مطلوب منك تصبريه شهر واحد اصبر شهر وهتلاقي نفسك فقت خلاص وقلت ايه اللي انا كنت فيه ده يا جماعه والله هي اول خطوه اول خطوه بس يا شباب يا شباب لو وقعت قوم وكمل لو وقعت قومي وكملي اوعوا تيأسوا اوعوا تحبطوا ابدا يا جماعه من الايات الخطيره والاسئله الخطيره اللي الواحد سالها لنفسه في ايات عباد الرحمن في سوره الفرقان عباد الرحمن اولئك يجزون الغرفه اعلى درجات الجنه عباد الرحمن يا جماعه الواحد سأل نفسه في آيات عباد الرحمن ليه ربنا في وسط الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يا رب أنت بتتكلم عن ال ال ال إلا من تاب أنت بتتكلم عن اللي زنا وتاب ليه يا رب وسط عباد الرحمن عشان ربنا يقول لكل واحد وقع في المكبائر أنت قدامك فرصة تبقى من عباد الرحمن أنا مش بقول لك دلوقتي أنت قدامك فرصة تتوب وربنا يقبلك أنا بقول لك أنت قدامك فرصة تبقى هتبقى من اسبق الخلق الى الله انت ما فيش حاجه راحت عليك ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله كل السيئات هتتبدل حسنات كانك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا معقوله بس لو جيت صح لو بدلت صح لو تبت صح لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى صح ساعتها شوف ربنا هيعمل لك ايه شوف ربنا هيعمل لك ايه هل لي من توبه ده انت ليك توبه وتوبه وتوبه هل لي من توبه ده انت ليكي توبه وليكي فرصه انك تبقي من اسبق الخلق الى الله سؤال خطير سالته لنفسي وانا بقرا سوره الزمر سوره الزمر بتتكلم عن اعلى زمره هتدخل الجنه اعلى زمره خالص اول زمره هتدخل الجنه لقيت ربنا بيقول في وسطها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اسرف يا رب انت بتتكلم الزاني و- واللي عمل المنكرات والموبقات كلها انت بتتكلم يا رب اللي اسرف على نفسه في المعاصي انت بتتكلم اللي ما صلاش سنين انت بتتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب في وسط الصوره اللي بتتكلم عن اعلى الزمر ليه يا رب عشان اقول لهم ان قدامك فرصه لسه تبقى من اعلى زمره عشان كل عاصي يعرف ان قدامه فرصه مش انه يتوب بس وانه يتقبل بس انه يتفتح له ابواب الجنه الثمانيه وابواب الفردوس الاعلى هتقدروا يا شباب هتقدروا والله العظيم هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات اعداء الامه هتقدروا تخلصوا من خيوط العنكبوت هتقدروا تخلصوا من حقن السم هتقدروا تخلصوا من الكلابيش اللي الشيطان كلبشها في رجلنا في طريق جهنم هنقدر نخلص وهنقدر نتوب وهنقدر نبقى ابطال يا جماعه عايزين نتوب لربنا عايزين نرجع لربنا عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى عايزين نقول لبعض بقى حمد الله على السلامة حمد الله على السلامة ده هي أول خطوة كنت بقرأ في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة قلت يا رب دي ما كانتش ساعة غزوة تبوك كانت شهر يا رب غزوة تبوك كانت 30 يوم في 24 ساعة كل ساعة جوع وعطش وعذاب رهيب اتعرض ليه الصحابة غزوة تبوك يا رب كانت شهر العسرة مش ساعة العسرة لا ده هي أول ساعة بس بتاخد فيها القرار هي اللحظة اللي هتاخد فيها القرار هي اللحظة اللي هتقرري فيها انك تبقي في طريق ربنا هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها انك تبقى بطل في الدين هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها انك تتوب انا بكلم حتى الملتزمين والملتزمات احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين عايزين يا جماعة نتقلب يا جماعة عايزين نشيل الكسل اللي احنا فيه الغفلة اللي احنا فيها المعاصي اللي احنا فيها شهوات القلب اللي متمكنة من قلوبنا دي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين عايزينك تبقوا بنات غير عاديه شباب غير ع... يا اخوانا عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا قدامنا الفرصه والباب مفتوح وهنقدر والله العظيم هنقدر هل لي من توبه ايوه توبة وتوبة وتوبة طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى وصلنا لأخطر فقرة في البرنامج يا جماعة فترة التوصيات الفقرة بتاعت التوصيات وما بقول فقرة عر- زي فقرات العمود الفقري فقرة يعني حاجة بتصلب طولك يعني لو نفذت الكلام ده هو ده لازم التنفيذ يا جماعة ال- الفق... ال- ال- ال- التوصيات دي العمود الفقري بتاعنا الرسول عليه السلام كان بعد الجلسه بتاعته الصحابه كلهم بينطلقوا ينطلقوا يشتغلوا بقى يا اخوانا عايزين على فين يا شباب على فين الليله على المسجد جري على المسجد ركعتين توبه بقى على المسجد ركعتين توبه نتوب لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فات ايه المشكله ركعتين التوبه دول يا جماعه للجميع والله للملتزم وغير الملتزم ده احنا كلنا معاصي كلنا معاصي والله العظيم ركعتين توبه نعاهد ربنا على صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى يا شباب الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوه الشباب اللي عايزين يعملوا ال ال ال الحلقات دي سيديهات ويدوها للشباب ال- اللي بعيد عن ربنا لسه موجوده على الموقع بعد الحلقه على طول ان شاء الله هتلاقوها على موقع ويتو الله الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى وان كان رمضان ما هوش وقت نت رمضان وقت دعوه يعني انت لو هتدخل لمصلحه دعويه بس مفيش اكتر من كده يا جماعه او عشان تسمع تاني عشان تتاثر تاني يبقى يا اخوانا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد رمضان ده يبقى نقله في حياتنا عايزينك تاخد امتياز مع مرتبه الشرف في رمضان ده عايزينك تاخد امتياز مع مرتبه الشرف عايزين نقول لكم كلكم ابشروا بخير شهر مر عليكم منذ ولدتكم امكم بعد نهايه الشهر ده يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا ما تنسوش دروس مشايخنا الكبار دروس اساتذتنا شيخنا الشيخ حسان شيخنا الشيخ يعقوب دروس الصحابه والسلاسل بتاعه التوبه وبتاعه التغيير دي كلها عايزين يا جماعه ما ننساش السلاسل دي ابدا نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفرمطه بتاعه الكمبيوتر نتغير نتقلب نخرج من رمضان ناس تانيين نخرج نخرج من البيئة الإيمان الرهيبة اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين على فين يا شباب على حياتنا كلها نغيرنا نغيرها على ركعتين التوبة ونبدأ توبة طب نعمل حاجة عملية نعمل حاجة عملية هو الإنسان الصالح بيعمل إيه بيعمل كل حاجة طب يعني حاجة أنا عايزك النهاردة تروح على ايد امك وابوك تبوسها وعلى رجل امك وابوك تبوسها ليه ده, ده انا اتكسف مكسوف ايه يا ابني مكسوف من الجنه مكسوف يا ابني مكسوفه يا بنتي تعملي حاجه تدخلك الجنه قومي يا بنتي الاطباق والمواعين ديت اللي بعد الفطار محطوطه ديت قومي يا بنتي شطبيها لوالدتك قومي اعملي حاجه قومي اعملي انت هنصلي ركعتين توبه ولا هنروح ال... ولا نغسل مع... يا... يا ست اغسلي لوالدتك وبعد كده روحي صلي ركعتين توبه يلا يا رجاله يلا يا شباب يلا يا شباب انطلاق يلا يا شباب game over خلاص بقى كفايه علينا الليله كده مع بعض كفايه game over يلا بس مش game over واحد كسبان وحد خسران كلنا كسبانين مع ربنا game over يلا انطلاق يا رجاله يلا انطلاق على الشغل يلا انطلاق على ان احنا نبقى شباب غير عادي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم انا نتوسل اليك ان تتوب علينا اللهم اعصم اعيننا من النظر للحرام اعصم اسماعنا من سماع الحرام اعصم ألسنتنا من نطق الحرام اعصم قلوبنا من تمني الحرام اعصم بطوننا من أكل الحرام اعصم أرجلنا من السعي للحرام يا رب يا رب أغثنا يا رب أجرنا يا رب افتح على قلوبنا يا رب يا رب يا رب أملنا فيك كبير يا رب يا رب ملناش أمل غير فيك يا رب يا رب افتح لنا بابك يا رب يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا